الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد يناجي شديد المحن ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لنيل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا آمين ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين
أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي في بداية هذه الحلقة من برنامجنا اللطيف حلاوة وطلاوة أود منكم شيئا أرجو أن تقولوا الحمد لله الحمد لله
قول يا عم الحاج الحمد لله قول يا ابني لو سمحت قول الحمد لله من فضلك علي صوتك وسمعنا سمعنا الحمد قول يا بنتي الحمد لله قول يا بنتي علي صوتك الحمد لله أريدكم أن تقولوا الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله على نعمة التوحيد في الإسلام أمرنا الله بذلك فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قولوا الحمد لله الحمد لله ان ربنا ربنا الحمد لله ان احنا عرفنا ربنا والحمد لله ايضا على نعمه القران القران نعمه نعمه عظيمه نعمه كبيره نعمه لا نستطيع ان نقدرها قدرها ابدا مهما فعلنا ولا ان نؤدي شكرها ولا شكر جزء منها نعمه القران آه، النهارده مع سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفي أول السورة يقول ربنا جل جلاله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عشان تفهموا نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص الى هواة المسلسلات دعكم من الباطل تعالوا الى الحق هنا احسن القصص الى هواة الافلام والمسرحيات دعكم من الباطل تعالوا الى الحق هنا كلام الله احسن القصص الى هوايات القصص والروايات الاجنبيه والعربيه دعكم من اللهو والباطل وتعالوا الى الحق كلام الله احسن القصص احسن الق... نحن نقص عليك احسن القصص لماذا يغفل المسلمون عن هذه النعمه التي بين ايديهم القران كلام الله احسن الكلام واحسن القصص واحسن الحديث لما نغفل عن هذا وسبحان الله العظيم الحمد لله لنا ما يو- ما يربو على 35 سنه في الدعوه ما أعددت خطبة أو درس في هذا العمر كله وطلبت شاهدا من سورة يوسف إلا وجدته في قصة سيدنا يوسف وما زالت القصة غنية إلى الآن بالفوائد التي نعلمها ولا نعلمها سبحان الله العظيم تعالوا لنتوقف مع فوائد من قصة يوسف القصة الأولى أو الفائدة الأولى في حب سيدنا يعقوب ليوسف
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف الله شوف إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون جزاك الله خيرا قال ابن القيم عليه رحمة الله من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد أي حاجة في الدنيا تحبها غير ربنا تبقى عذاب في حياتك وك- ده مش كلامي كلام الحبيبة مش هما بيقولوا الحب عذاب والحب نار والحب ما ادري ايش هو ده حبهم كده اما حب الله فجنه جنه ومتعه وسعاده هذا سيدنا يعقوب يحب ابنه ابنه حب فطري حب غريزي حب طبيعي حب طبعي ومع ذلك حبه لسيدنا يوسف ده عذبه لما قالوا له ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به انا لما بي- بيغيب عن عيني بزعل بحزن وبخاف ومثل هذا لعله كان احد اسباب الابتلاء ان يسلب منه يوسف في بعض الاسرائيليات ان سيدنا يعقوب كان يصلي وكان يوسف ينام بين يديه فغط في نومه فنظر اليه سيدنا يعقوب وابتسم فغطى الثانيه فنظر اليه وابتسم فغطى الثالثه فجلس فمسح به دي اسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها خلي بالكم فقال الله أتلتفت عني وأنت بين يدي الله أكبر لأفرقن بينك وبينه أربعين سنة الله الله ولأذهبن بعينيك اللتين نظرت بهما إلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
مشكلة الحب الله أكبر
وخلي بالك أن الموحد لا يقع في العشق قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والموحد لا يبتلى بالعشق أبدا ولذا ابتليت به امرأة العزيز لأنها كانت مشركة وعوفي منه يوسف لأنه كان موحدا الموحد لا يعشق إنما يحب لله ولا يشرك في محبته مع الله احدا فيحب كل شيء مع الله لا يحب شيئا مع الله بل يحب كل شيء لله يعينه على حب الله ولذلك سيدنا يوسف عوفي في- من هذه المسألة تماما عوفي لما ابتلي سيدنا يوسف وقف شامخا كالطود الشامخ الله أكبر اسمع وراودته
وراودته التي هو في وفتحت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال معاذ الله وراودته التي اسمع بقى هو في بيتها لما يكون سيدنا يوسف شاب ويكون غريب ويكون ال- الداعية سيدته وتكون هي المحبة وتدعوه باللفظ الصريح وتطمئنه بأنها غلقت الأبواب كل هذه الدوافع ماذا يفعل معها رجل أعزب رجل عزب في مثل هذا الموقف سيدنا يوسف بمنتهى القوة والحسم كلمة واحدة معاذ الله معاذ الله استعاذ بالله وشوف إذا استعذت بالله ولجأت إليه لما سيدنا يوسف استعاذ بالله صادقا جاب لها زوجها على الباب رغم انها غلقت الابواب والفيا سيدها لدى الباب سبحان الله العظيم هنسمع تاني وراودته
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نعم قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي يعني انا صراحه معجب بسيدنا يوسف عليه السلام اسال الله ان يجمعنا به في آمين يا الجنه رب آمين يا رب الامام الشافعي يقول ايه الحر من راعى وداد لحظه ولم ينس جميل من افاده لفظه الحر من راعى وداد لحظه لما كنت شفت الشيخ جمال مره وحصل بينا ود ولو للحظه واحده الاصيل الحر ما ينساش اللحظه دي طول عمره طول عمره فاكر انه كان بيحب الشيخ فتحي كان بيحب الشيخ جمال حتى ولو كان اللقاء ده كان للحظات الحر من راعى وداد لحظه ولم ينس جميل من افاده لفظه ما تنساش جميل اللي علمك ولو كلمه واحده ولو جمله واحده ما تنساش جميله عليك الشاهد هنا ايه ان سيدنا يوسف بيقول معاذ الله انه ربي العلماء بيتكلموا هنا على انه يقصد سيده جوزها جوزها يقول ايه انه ربي ها احسن مسو... يعني ايه احسن قال لها ده زوجك في يوم من الايام أمل... قال لك ايه احسني مثواه قال لها ايه قال لها احسني مثواه وقال الذي اشتراه من مصر قول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتبع يتخذه ولدا الله يفتح عليك يا شيخ جمال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قال لها ده زوجك قال لك أكرمي مثواه أو من أخونه شفت ازاي بيراعي كلمة اتقالت ما اقدرش أخونه معاذ الله إنه ربي سيدي الذي يملكني يعني هو وسيدنا يوسف يعلم إنه حر يعرف إنه مش عبد لحد يعرف إنه محدش يقدر يشتريه لكن راعى كلمة قالها الرجل إنه ربي أحسن مثواي الإمام ابن الجوزي بيقول راودتني نفسي يوما على عمل هو ليس بالحرام ولكن ينافي المروءات فهرعته إلى القرآن أتلوه حتى وقفت على قول الله قال معاذ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فقلت يا نفس إن يوسف يراعي من رجل كافر كلمة كيف وقد أحسن الله إليك على مدار العمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قال ولقد رأيته تولاني وبالجميل رباني فعزفت عن كل ما لا يرضيه فاصل وأحبكم في الله حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أنا أحبكم في الله قصة سيدنا يوسف لن نستطيع أن ننهيها ولا أن نجد طرفا من أطرافها في هذا اللقاء السريع وقفة أخرى مع ولقد همت به لنعرف سر من أسرار الحفظ قال الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ما شاء الله شيخ فتحي الله يفتح عليك احسنت جزاك الله خيرا ولقد همت به وهم به ناس كتير يتوقفوا بي معاها وبمنتهى البساطه هحل لك الاشكال انه ما همش لانها لولا همت به خلاص خلصت لكن الثانيه هم بها لولا ان راى برهان ربه لولا حرف امتناع الامتناع فهو ما همش هم لو كان هيهم لولا ان راى برهان ربه راى برهان ربه برضه الكلام الكتير شاف ايه مش ده الموضوع راى برهان ربه احنا ما نعرفش ايه هو برهان ربه لكن راى في منزله المراد ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا منزلة المراد بيقول ايه ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يعني الكلام ده مش في حق سيدنا يوسف سيدنا يوسف معصوم ده نبي معصوم مش هيغلط دي عقيدتنا في الانبياء والمرسلين انهم معصومون لا يخطئون فالشاهد ايه ان الكلام ده مش عن سيدنا يوسف لكن بتكلم عني وعنك امثالنا بقى أح- يا ريت نكون منهم المراد منزل المراد ده اللي هو بنسميهم الضنائن ان لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافيه آه اللهم احينا في عافيه آمين يا رب آمين يا رب اللهم جنبنا الفتن آمين يا رب اللهم اعصمنا من الخطايا آمين اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين آمين يا رب يا رب اجعلنا من احبابك اللهم اجعلنا من المقربين لديك بقول ايه في منزله المراد ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يبقى هو رايح يعصي فربنا يكسر له رجله يلا شدوا مستشفى ما يروحش انه يبقى ناوي يغلط وربنا بقول لك احيانا بلاش يكسر له رجله دي يا دم مش عايز رجلك تتكسر ما تروحش لكن ايه احيانا يبقى في مجلس ولاقي الناس كلها عماله تعك وتكذب فيروح محضر كذبه في ذهنه وهو نوى, نوى يكذب يروح حاصله مشكله اتنين يتخانقوا مع بعض ويزعقوا وينفض المجلس من غير ما يكذب عصمه الله أكبر اسمها ايه عصمه الصرف سبحان الله العظيم واحد قاعد يفتخر يقول انا عشت في امريكا عشرين سنه عمري ما زنيت بعد شهرين ثلاثه جه بيصوت الحقني يا شيخ انا وقعت في الغلط ازاي ما هو لما شاف نفسه ويقول انا عمري ما زنيت انا انا طب اهي الصار اوعى تفكر ان انت عمرك ما زنيت لا ده ربنا صرف عنك نعم
ولو سلط عليك هتقع من بدري سلم يا رب سلم اوعى تقول انا ما بحبش التدخين انا عمري ما دخنت انا مش سكتي دي ده ربنا صرف عنك ولو ربنا سلطها عليك الفتنه دي هتقع بدري اسمها عصمه الصرف ان يصرف الله عنك فربنا صرف عنك النسوان صرف عنك الاغاني صرف عنك التدخين صرف عنك هذه عصمه الصرف ان ربنا بيصرف عنك بيحميك حمايه لكن لو سلطت عليك فتنه من هذه الفتن ربنا بيقول وخلق الانسان ضعيفا انت ضعيف اصلا ضعيف اصلا لكن ربنا جل جلاله كريم أزمة الصرف دي تيجي منين؟ بالاستعاذة بالله نمرة واحد أعوذ يعني أحتمي وألتجئ اتنين الإخلاص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هم ثلاثة مخلص ومخلص وخالص اللهم
مخلص هو بيجاهد في الإخلاص إنه يبقى مخلص مخلص إن هو ربنا بيستخلصه إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار استخلاص أما الخالص فده بقى خلاص عارف بقول دايما إيه إن في ال- الجاذبية الأرضية إنك أنت أي حاجة ترميها لفوق وتسيبها تنزل تاني بفعل الجاذبية الأرضية إنك أنت لو رميت حاجة لفوق نزلت تاني إيه اللي نزلها للأرض تاني الجاذبية الأرضية بتشدها فلما تبقى قوة الدفع أعمق دي فكرة الصاروخ إن هو قوة دفع بيدفع الصاروخ يطلع لفوق لفوق لفوق لفوق لحد ما يخرج من الجاذبية الأرضية إذا خرج من الجاذبية الأرضية يدور حول الارض ما يقعش ما ينزلش تاني كذلك اللي احنا بنقول عليها بقى ايه هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق اذا قطعت العلائق قلبك قطع العلائق التي يتعلق بها في الارض وخرج حتى خرق الاكوان يسجد تحت العرش بس يخرج من جاذبية الأرض وما فيها هكذا أن يكون خالصا سيدنا يوسف من أسباب نجاته إيثار الله إيثار الله لدرجة أنه قال رب السجن أحب إلي
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هي كده إن قال يا رب برش السجن أحب إلي من حرير امرأة العزيز قال له يا رب عدس وفول السجن المسوس أحسن عندي من فطير مز- امرأة العزيز السجن أحب إلي شوف بقى لما يبقى العذاب في سبيل الله أحب إليك من النعيم في معصية الله بنقول عليها استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله آه عايز كمان ناخد آه قبل ما مدن يقول لي خلص آه فرصة إن في قوله قال لا يأتيكما طعام
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
لا اله الا الله هنا حكموا عليه بالسجن ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين هم الظلمه كده حتى لو راوا ايات صدقك وادله ند... براءتك ومع ذلك برضه يسجن ما فيش فايده الشاهد ايه دخل معه السجن فتيان في السجن قابل اتنين قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين خلي بالك من كلمه انا نراك ان المحسنين بيبان عليهم الله أكبر
إنا نراك من المحسنين شكلك كده من المحسنين إنا نراك من المحسنين هي ديك فن الدعوة إلى الله سيدنا يوسف قال لهم قبل ما أقول لكم تأويل الرؤية حاجة عندنا في الدين أو في المنهج في منهج ال- الدعوة إلى الله بن- علي- بنقول عليها أصول الفقه الدعوي اسمها إثبات الكفاءة ان الداعيه قبل ما يتكلم لازم اثبت للناس ان انا كفء للي انا هقوله ده ان انا قده ان انا اتعلمته ايه اسانيدي وايه مصادري وايه مشا... مين مشايخي وايه تعليمي عشان الناس تعرف مين اللي بيتكلم والكلام يتاخد من مين ولا ما... ومن... ومين ما يتاخدش منه كلام ده اصل من اصول الفقه الدعوه الدعوه مش لعبه يا جماعه الدعوه الدعوه قضيه لها بدايه ولها نهايه وبينهما مراحل الدعوة لها أسس وقواعد الشاهد إيه؟ إن سيدنا يوسف من أصول الدعوة قال لهم أثبت لكم الكفاءة الأول والكلام ده مش من عند سيدنا يوسف بس ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا يدعو الناس أول ما عش قبل ما يقول لهم أنا نبي قال لهم إيه؟ هل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا لا
اللهم صل فقال اني رسول الله يبقى الاول اثبت له قال لهم انا بكذب قالوا لا ما بت... نشهد انك ما بتكذبش طب انا نبي يبقى اثبت الكفاءه الاول لان الصدق اساس الن- النبوه اساس الرساله الشاهد ايه ان سيدنا يوسف قال لهم قبل ما اقول لكم تاويل الرؤيا قبل ما يجي لكم اكل هقول لكم هيجي لكم ايه يعني قبل الفطار ما يجي هقول لكم هيجي لكم فول وعسل اسود قبل الغدا ما يجي هقول لكم هيجي لكم بسله وقبل ما يجي العشاء هقول لكم هيجي لكم عدس هقول لكم قبل ما ي- ايه ده خبره باكل السجن الش- الشاهد الشاهد ايه قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما وبعدين استغل الفرصة للدعوة دايما أقول إن الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى الله أكبر زي ما المصحف اللي مكتوب عليه وقف للمسجد لا يجوز إخراجه من المسجد كذلك الداعية لا يجوز إخراجه من الدعوة ما تقوليش نايم الداعية في الشارع داعية وفي المواصلات داعية وفي البيت داعية وفي المسجد داعية وفي كل مكان داعية ومع كل الدنيا داعية لا يجوز إخراجه من الدعوة مكتوب على جبهته وقف لله تعالى ده بتاع ربنا مش ملك لحد بدأ يدعوهم قال ايه ذلكما مما علمني ربي ايه ده انت ليك رب غير ربنا قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي بدع يسمعهم كلام عمرهم ما سمعوه وأسماء عمرهم ما سمعوه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك هي دي اللي هقف عليها واختم اصبر عليا اديني دقيقتين الله يكرمك آه، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء سيدنا يوسف خرج من بيت ابوه فوضع في بيت عزيز مصر وانتوا عارفين بقى بيت عزيز مصر بيبقى شكله ايه اسوأ مكان في مصر كان كان فيه الزنا وفيه ال- اللواط وفيه الخمر وفيه السرقة والنهب وفيه الكذب وفيه الخيانة وفيه وفيه بيت فيه الشر كله ومع ذلك خرج من هذا البيت نظيفا طاهرا لم يتلوث الله عليه سلام الله
دخل السجن مع المجرمين والقتالين وال... وخرج نظيفا لم يتلوث كيف لان الاصل نظيف هي دي قال له واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك احنا مش بتوع شرك احنا ما ينفعش نشرك انا ابن ابراهيم واسحاق ويعقوب هو كده لما يخرج من بيت ابن اصول يراعي الاصول يعرف الاصول لو وضعته في اكثر مكان يطلع نظيف الله اكبر
يطلع نظيف الله اكبر الله اكبر الله أكبر.
لا يتلوث ليه لانه يعرف الاصول اتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك لما يتزرع الانسان صح يطلع صح عشان كده الامام احمد بن حنبل لما كانوا يضربوه ويقولوا له قل القران مخلوق يقول اعطوني شيئا اقول به الشيخ مصطفى صادق الرافعي بيقول ايه وهذا مثله كمثل من يضرب شجرة تفاح ويقول لها اخرجي حنظل اخرجي حنظل اخرجي حنظل يضرب شجرة تفاح ويقول لها طلعي حنظل تطلع حنظل ما تطلعش ليه لانها مزروعة تفاح فالولد لما يتزرع صح يطلع راجل الله أكبر.
تجيبه يمين تجيبه شمال يرجع لأصله اللهم ربي أولادنا امين يا رب آمين واحفظنا يا رب.
واحفظ أهلنا آمين يا رب وإياكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله آمين يا رب حلاوة طلاوة لخير الكلام حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد يناجي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لنيل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد يناجي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليل